أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني بداية بنشكر الإخوة والأخوات الأفاضل القائمين على هذه المبادرة موقع إنه القرآن جزاهم الله خيرا يعني ربنا يبارك في جهدكم الشيخ أحمد عبد المنعم والشيخ عمرو الشرقاوي ربنا يحفظكم يا رب ويسددكم وينفع بكم ويعني كل الإخوة العاملين في هذه المشاريع الطيبة لا يخفى أن يعني واحنا ونحن يعني في هذه الايام الطيبه من شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان ان احياء قيمه هذه الايام المباركه عند الله سبحانه وتعالى المعظمه عند الله سبحانه وتعالى في امه الاسلام وفي شباب المسلمين هذا من اجل الاعمال ومن افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى فجزا الله كل من اجتهد في نشر دين الله وفي يعني إحياء هذه المفاهيم التي أصبحت يعني يعني بمثابة الندرة كادت أن تندثر في وسط هذه الفتن الكثيرة والبلاءات الشديدة على الناس يعني ربنا يبارك في جهدكم يا رب الإخوة اللي قايمين على هذا الموقع والإخوة اللي قايمين على هذا المشروع الارتباط بالقرآن المشوق إلى رمضان وإن شاء الله نبدأ في محاضرة لعلهم يتقون أو لعلكم تتقون وصراحة يعني اختيار العنوان كان يعني جزاهم الله خيرا اخوة اختاروا هذا العنوان لكن عنوان صعب صراحة صعب جدا ان احنا نتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من المتقين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى شهر رمضان شهر مختلف عن باقي الشهور هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر شهر رمضان شهر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي فيه ما لا يعطي على غيره ويفتح فيه أبواب الطاعات ما لا يفتح في غيره شهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن شهر شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر شهر عبادته مضاعفة وثواب الأعمال فيه مضاعفة شهر له ميزة خاصة عن باقي شهور السنة كان أهل كان أهل الصلاح دائما ينتظرون شهر رمضان لأن ده الشهر اللي, اللي أخيرا الناس تتنسم الطاعات تتنسم العبادات تتنسم القرب من الله سبحانه وتعالى تقترب من الله سبحانه وتعالى تسجد لربها تترك لربها ناس يعني كل الصالحين مستنيين شهر رمضان رمضان شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره والذي فتح الله سبحانه وتعالى يعني خزائنه في هذا الشهر العظيم لكل لكل راغب ولكل مقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر شهر رمضان له فضائل عظيمة ولعل يعني كثير من المشايخ والأفاضل من الدعاء والعلماء وأهل الفضل يعني تكلموا كثيرا عن فضل شهر رمضان ومهم جدا يا جماعة ان احنا نغتنم هذا الشهر لكن يعني أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطة في هذا الشهر إن موسم شهر رمضان هو ليس الموسم الأعظم في السنة يعني ممكن عشر ذي الحجة هي أحب الأعمال أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى لكن موسم رمضان له مزية خاصة مختلفة عن عن باقي مواسم الطاعة ولا شك أن تعظيم مواسم الطاعة من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واحنا النهارده هنتكلم على لعلكم تتقون ونتكلم على مفهوم التقوى لكن قبل ما أدخل على مفهوم التقوى أنا بس ألفت النظر إلى نقطة أن شهر رمضان في حاجتين مختلفين عن باقي في ميزتين مختلفين عن باقي شهور السنة او عن باقي مواسم الطاعات ايه هم الميزتين دولت رقم واحد ان شهر رمضان شهر يعني عشر ذي الحجة هو هم عشرة أيام فقط منهم يوم النحر الأكبر اللي هو أعظم أيام الدنيا فلكن شهر رمضان شهر يعني يعني 29 أو 30 يوم يعني مساحة كبيرة من الوقت يعني يعني مساحة كبيرة إن الناس الموضوع مش موضوع إنك أنت هتتأثر شوية ده أنت ممكن تتغير فيه أنت ممكن تبقى ولي من أولياء الله الصالحين فيه أنت ممكن تنال أعلى الدرجات فيه أنت ممكن أنت ممكن ت... حياتك كلها تتغير في شهر رمضان شهر رمضان شهر التغيير وكان لنا محاضرة قبل كده عن مسألة رمضان والتغيير وكيف أن وجه العالم كله تغير في رمضان كيف أن الجميع تغير في رمضان كيف أن بداية التاريخ كانت في رمضان كيف أن بداية تغيير الأمم كانت في رمضان نزول الكتب السماوية كان في رمضان بداية الأنبياء كانت في رمضان بداية كثير من الصالحين كانت في رمضان وانتقال الصالحين من مرتبة لمرتبة أعلى كان دائما في رمضان رمضان شهر فيه مساحة كبيرة يعني مش تسعة أيام ولا ولا مثلا يوم عرفة يوم واحد ولا ولا يوم عاشوراء ولا هو مش مش مش حاجة عابرة كده نقطة شحن وهنطلع نجري لا لا ده مساحة كبيرة جدا للتغيير النقطة الثانية غير انه شهر طويل يعني في في في مساحة كبيرة من الوقت ان الناس تقعد فيها ربنا سبحانه وتعالى وتتعود على عبادة الله سبحانه وتعالى وتغير ليلها وتغير نهارها وتغير حياتها وتغير تصرفاتها وتغير تصوراتها وتغير كلماتها وتغير طموحاتها وتغير املها وتغير انفاقها وتغير اوجه علاقاتها وتغير طريقة معاملاتها ممكن تغير كل حاجة في الحياة لا في حاجة تانية مختلفة عن رمضان غير ان هو شهر طويل وهو متميز عن باقي مواسم الطاعات اللي موجودة في السنة بانه شهر كامل على بعضه النقطة الثانية ان في صيام الفرد ان في صيام الفرد والصوم لا عدل له الصوم ده عبادة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم عبادة عبادة الإخلاص عبادة المخلصين عبادة المخبتين عبادة الزهاد عبادة الورعين عبادة هؤلاء الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهنا في رمضان المزية الثانية في رمضان رمضان غير مواسم الطاعات ان الناس كلها بتصوم والناس كلها بتقوم فالمساجد مفتوحة في قيام الليل والناس بتقوم الليل مع بعض والناس بتصوم النهار مع بعض فتشجيع الناس على الطاعة أسهل لأن الطاعة بتسهل بالاجتماع وبتصعب بالانفراد لو احنا كل الناس بتحفظ قرآن فتلاقي بسهولة ان الناس كلها حابة تحفظ قرآن لو الناس كلها بتصلي فتلاقي الناس كلها راح تصلي يعني عادي ما مش حاجة غريبة لكن لما بيكون واحد عايش منفرد وده بيشعر بيه الناس مثلا اللي عايشين في دول غير إسلامية أو غير عربية فبيشعر ان في مشكلة كبيرة ان هو مش عارف يصلي ما هو الوحيد اللي بيصلي في المجتمع هو الوحيد اللي هيقوم الليل هو الوحيد اللي هيصوم هو الوحيد اللي هيقرأ القرآن حاسس ان هو رمضان مش زي رمضان لكن في رمضان عند المسلمين الناس مجتمع مع بعض الناس بتصلي الناس كلها بتصوم وتفطر مع بعض الناس كلها بتتسحر وبتشجع بعض البيت كله كبار وصغار واطفال ونساء كله بيصلي قيام ليل كله بيقرأ قرآن كله بيحاول ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فرمضان بتجتمع فيه ابواب الطاعات واعظمها الفرائض يعني يعني مفيش موسم بيجتمع فيه صوم الفريضة وصلاة الفريضة و... وان الانسان ممكن زكاة الفريضة زكاة الفطر وان الانسان ينفق ممكن في ناس بتطلع زكاتها في شعبان او في رمضان فاجتماع اصول العبادات ويكون هذا امر اجتماعي موجود ده مش موجود الا في رمضان ودي من مزايا شهر رمضان علينا ان نغتنمها طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على لعلكم تتقون ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام وامرنا بتقواه سبحانه وتعالى وكلمه التقوى يا جماعه كلمه يعني ممكن نعتبرها ان واحد مثلا يعني خايف من حاجة يقولوا فلان بيتقي فلان فلان بيتقي شيء معين فواحد ماشي في وسط شوك فبيقول لك ايه بيتقي الشوك فقعد يرفع رجله وينزل رجله وبيبص في الارض يمين وشمال عشان يتقي ان حاجة تشوكه او حاجة تدخل في رجليه ده وقاية يعني واحد بيلبس سترة بيلبس جاكيت بيلبس حاجة تقيلة عشان مثلا في شتاء فيقول لك ايه ده وقاية من الشتاء فالتقوى ممكن يكون معناها معناها او من احد معانيها ان واحد خايف من حاجة وهو بيتقي هذا الايه هذا الشيء وحمل على ان هو خشية عذاب الله سبحانه وتعالى فاقتضى ان هو يتقي محارم الله حتى لا يقع في عذاب الله سبحانه وتعالى وده معنى من معاني الحديث او حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى الاعظم في التقوى وده معنى مهم جدا ان التقوى اسم جامع ل- لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ان ان التقوى مرادف للايمان ان التقوى آه، لها معنى عام مش معنى خاص يعني التقوى ذكرت في كتاب الله على معنى الايمان وعلى معنى الاخلاص وعلى معنى العباده وعلى معنى الخشيه و و ولكن ذكرت ايضا في في في المعاملات يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في كثير من المعاملات في معامله الزوج وزوجته في معاملات واحنا هنذكر الان ايات كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاه والسلام كثيره جدا في إيه، إيه، تقوى الله سبحانه وتعالى وهي متعلقه مش فقط متعلقه بمساله إيه، إيه، ال- ال- ال- المعاني القلبية أو خشية القلب إنما بتتعدى لمسألة منظومة المعاملات منظومة الأخلاق يعني مفهوم مركزي في القرآن ارتبطت به أحكام إيه، عملية وارتبط به أخلاق ومعاملات الناس مع بعضهم البعض مش فقط اللي هو معنى إن أنا حاسس بالتقوى وحاسس بنوع من أنواع الخشية أو نوع من أنواع إيه، الخشوع في قلبي إيه، أثناء تأدية العبادة إيه، التقوى اسم كبير اسم مانع اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى وده يمكن يعني نقله كثير من أهل العلم و- و- ومن الناس اللي اللي اللي فصلت فيه وكان له كتاب جميل فيه شيخ الاسلام ابن تيميه له رساله اسمها الوصيه الصغرى لما آه، يعني بعث اليه رجل وقال اريدك ان توصيني فقال له انا اوصيك هذه الوصيه الجامعه التي امر الله سبحانه وتعالى قال اوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وذكر آه، قول الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وملك كل شيء وهو يقدر على كل شيء يبصر كل شيء يبصر كل شيء ويراقب كل شيء وهو سبحانه وتعالى آه، من وراء كل شيء محيط وبكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ربنا سبحانه وتعالى وصى اهل الكتاب ووصى آه، آه، الجميع آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصى جميع الخلق النبي صلى صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث رجل في امير في الحرب يقول اوصيكم بتقوى الله آه، آه، آه، العرباض بن سريه قال وعظنا موعظه آه، آه، وجلت من العيون وذرفت- وجلت من القلوب وذرفت من العيون وبعد كده قال اوصيكم بتقوى الله ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فربنا سبحانه وتعالى جعل الكرم التقوى جعل الكرم التقوى وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، الكرم التقوى والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أتقى الناس أو عن أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن ذلك نسألك إنما نسأل عن الناس فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن إيه، خليل الله إيه، إيه، إيه، سيدنا يوسف ابن إيه، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام فتقوى الله سبحانه وتعالى دي وصية الله سبحانه ده, ده أمر الله سبحانه وتعالى للجميع أمر الله سبحانه وتعالى لكل الناس إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجميع وربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع بتقواه لو حملنا التقوى على معنى الخاص معنى الخشية لا هو ده مش المقصود الآن اللي احنا هنتكلم فيه وإن كان ده موجود موجود كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن احنا نحمل التقوى على المعنى العام معنى إيه، اللي هو اسم إيه، يشمل كل مناحي الحياة كل معاملات الحياة اللي هو تقوى إن إن انك انت كل امر امر الله سبحانه وتعالى به سواء الامر ده كان مندوب سواء الامر ده كان م- مباح سواء الامر ده كان واجب او كل نهي احنا نترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فده كله من معاني التقوى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ وكلكم يعلم معاذ بن جبل معاذ بن جبل ده نوى السلام قال يسبق العلماء يوم القيامة جتوة بحجر يعني خطوة يعني راجل سابق سابق العلماء معاذ بن جبل كان ابن مسعود بيقول أن نحسب أن نظن أن معاذ فينا كإبراهيم في الأنبياء إب- معاذ كان أمة يعني كان معاذ بن جبل له مكانة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إني لا أحبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أنا بحبك فتخيلوا كده واحد من علماء الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعتوا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه حاكما وقاضيا ومعلما في اليمن فمعاذ وهو رايح اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيه فقال أوصني يا رسول الله فقال اتق الله هنا النبي عليه السلام اختار وصية جميعة قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتبع السيئه الحسنه تمحوها يقولوا آه، هو ليه قدم السيئه ليه ما قالش اتبع الحسنه السيئه قال اتبع السيئه الحسنه او قال اتبع السيئه بالحسنه تمحوها ليه قدم السيئه قال لك لان المقصود انك تمحو السيئات ومحو السيئات محتاج تقوى وعشان تمحو السيئات محتاج انك انت زي ما واحد كده عمل حاجه غلط او وقع حاجه مثلا فيها نجاسه فهو بيعمل ايه فبيجيب ميه وينظف فبيقول له نظف مكان السيئه نظف آه، آه، القلب آه، آه، وده ده اللي اللي اللي جعل الزجاج وهو في تفسير آه، هذه الايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال آه، لتتقوا المعاصي فان الصيام وصل الى التقى لانه يكف الانسان عن كثير مما تطمع عليه النفس من المعاصي بيقول ان ال ال الصيام وصل للتقوى الصيام بيخلي الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق طيب احنا بقى لو عارفين ان اكتر حاجه تدخل الناس الجنه التقوى وحسن الخلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار يدخل يدخل الناس النار ايه اكتر حاجه بتدخل الناس النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج لاحظ بقى الحديث ده عشان هنقف معاه ان هو اصلا بيقول لما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق اللي هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللي هو علاقتك بالله علاقتك بنفسك علاقتك بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر معاذ ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان وامره ان يخالق الناس بخلق حسن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر حاجه تدخل الناس الجنه قال تقوى الله اكثر حاجه بتدخل الناس الجنه تقوى الله طب اكثر حاجه بي بيخلي الناس ما تتقيش ربنا او اكتر حاجه بتبعد الناس عن تقوى الله ايه الفم والفرج ان الفم اتعود الغيبه اتعود الكذب اتعود سوء الخلق اتعود انه ينتصر لنفسه اتعود ان هو يقول كلام مش مسؤول اتعود ان هو يخلف العهد اتعود ان هو يكذب اتعود ان هو يشتم اتعود اتعود اتعود اتعود اتعود والفرج اتعود ان هو ينطلق في معصيه الله سبحانه وتعالى الفم والفرج طيب إيه إيه الحاجتين دولت الصيام بيوقفهم الحاجتين دول الصيام بيوقفهم ان الصيام إيه إيه وقاية الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله وسلم قال ما يستطاع منكم الباء فليتزوج ومن يستطاع ولم يستطع فعليه إيه فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني الصوم بي بي بيضعف بيضعف إيه، تأثير ال- ال- الفم والفرج أو أو كثرة المعاصي بالفم والفرج و- وليغير هذا تماما لذلك مهم جدا احنا نلتفت في هذا اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم ان الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن ادم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف يعني في حسنه ب ب ب بحسنه مثلا واحد هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه وفي حسنه بعشر حسنات واحد عمل سيئه فان عملها كتبت له عشر حسنات وفي حسنه ب 700 حسنه وفي حسنه ب 100 ضعف وفي حسنه ب 700 ضعف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء لكن في حسنه بقى ب 700 ضعف زي الانفاق مثلا طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم هنا في حاجة بره تسعيرة في حاجة خارج النطاق في حاجة لها لها مكافأة مختلفة لها ثواب مختلف يقولوا ثواب الصيام كالماء المنهمر لا يعلمه إلا الله لأنه في الصيام هناك درجة من درجات الإخلاص لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى وده اللي خلى ابن القيم وهو بيتكلم عن إن الفرق ما بين أو الارتباط الشديد ما بين الصيام والتقوى وهو بيقول لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها من المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية فالصوم يكسر الجوع والظمأ يعني هو بيتكلم على ان الصيام له علاقه بالتقوى مباشره ليه الصيام بيقلل بيقل واحد يدع طعامه وشرابه من اجل الله وخد بالك الكلمه الاخيره دي من اجل الله ان انت الاكل قدامك ومش هتاكل حتى ياذن الله سبحانه وتعالى ان انت الشرب قدامك ومش هتشرب لحد ما يؤذن لحد ما يؤذن المؤذن الله اكبر فانت م- كل العيله منتظره كلمه الله اكبر ان العالم كله توقف منتظر الله اكبر ان كلمه الله اكبر أكبر كلمة اهتزت لها السماوات والأرض إن كلمة الله سبحانه وتعالى أكبر هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض وبها قامت السماوات والأرض كلمة التوحيد كلمة إعلان أنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى أصغر كل ما سوى الله سبحانه وتعالى قليل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ضعيف أن الله سبحانه وتعالى وحده هو القوي وحده هو العزيز وحده الذي يغلب ولا يغلب وحده الذي يوحد والذي يعبد والذي يصلى لأجله أن كلمة الله اكبر اللي العالم كله منتظرها اذان المغرب او كله كلمه الله اكبر اللي العالم كله منتظرها وقت الفجر لما الناس بتاكل وتشرب وفجاه يسمع الله اكبر كله يرفع يديه عن الطعام والشراب يقول لك ترك طعامه وشرابه وشهوته لاجلي اكتر حاجه بتدخل النار الفم والفرج الصيام بيخليك تترك الطعام والشراب والشهوه لاجل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي حديث صحيح مسلم ان الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ربنا سبحانه وتعالى قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم وقال ان المتقين مفاز حدائق واعناب قواعب اترابا وكأسا دهاقا ان المتقين لهم مكانه عند الله سبحانه وتعالى طريق التقوى طريق التقوى يحتاج منا الى مدارسه يحتاج منا الى فهم يحتاج منا الى بحث يحتاج منا الى تطبيق ان انت هتتسال يوم القيامه عن انت ليه ما اتقيتش وما دام ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتقوى يبقى دي في وسعنا يعني ما فيش حد يقول اصل انا التقوى مش حاسسها لا لا التقوى دي معاملات التقوى دي بذل التقوى دي تضحيات التقوى دي انك انت او انك انت هتغيري نفسك هتغير هتغير طريقه معاملتك مع المخالفين هتغير طريقتك في التعامل هتغير اخلاقك اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ان انت مش هينفع تقول الفاظ فاحشه يا جماعه من الحاجات اللي اللي بتخالف التقوى تماما وبتخالف كلام الله سبحانه من اكبر الكبائر ان رجل يسب والديه فقال وكيف ذلك يا رسول الله قال ان يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وان واحد يقول لفلانه وواحده بتقول لصاحبتها ازيك يا بنت فلانه بلفظ قبيح فتقوم صاحبتها ترد عليها تقول لها يا بنت فلانه ده انا كويسه وكأن العلاقه كل ما بتزداد يعني قرب كل ما شتايم مستواه بينزل قوي يعني كل ما احنا كده ايه كل ما يقول له يا ابن فلان بلفظ اصعب كل ما هو كده ده ده بقى ده احنا بينا وبعض عشم كبير ده احنا يعني ايه يعني مقطعين العلاقه يا جماعه ده من اكبر الكبائر من اكبر الكبائر ان الله يبغض الفاحش البذيء انما اصلا بيقول ان في رمضان فرصه فرصه اذا كان يوم الصيام فانه ينبغي ان نحقق التقوى في اللسان ان اللسان يقف يقف يعرف انت بتقول ايه فكر الاحمق يتكلم ثم يفكر والعاقل يفكر ثم يتكلم انت احسب دايما بسرعة وفكر بسرعة انا ينفع ارد ما ينفعش ارد اسكت عادي فان سبه احد او شتمه يعني واحد بيشتمك فليقل اني صائم يبقى الصيام بيخلي فيه control بيخلي فيه تحكم في اللسان تحكم في الاخلاق تحكم في المعاملات اللسان بيتحكم في الاكل والشرب الصيام بيتحكم في الاكل والشرب الصيام بيتحكم في الشهوه الانسان يدع كل ذلك ليه ليه انسان هيصبر على شتيمه فلان او ان هو ايذاء فلان ليه يصبر على الجوع والعطش ليه يصبر على ترك شهوته الحلال المباحه في غير رمضان ليه يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يتقرب الله سبحانه وتعالى لأنه يضيق مضايق الشيطان مجاري الشيطان في القلب إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الشيطان لما الإنسان لما الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من طين جعل الشيطان يدخل من فمي ويخرج من دبري ويخرج من دبري ويدخل من دبري ويخرج من فمي الشيطان دخل في القناة الهضمية دخل في في في الفم وبعد كده البلعوم وبعد كده المعدة وبعد كده مشي في الأمعاء الغليظة وبعد كده خرج من دبري الشيطان مشي في ال في ال في ال في, ال في القناه الهضميه وبعدين حس ان القناه الهضميه دي محتاجه ده ده جوف ده محتاج يملأ ده محتاج يملأ فبدا الشيطان يجري في القناه في هذه في في هذا عن طريق المطاعم والمشارب وبدا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الانسان لما بيترك الطعام والشراب بيضيق مجاري الدم بيضعف تاثير الجسد على الروح ويقولوا الصيام انواع في حاجه اسمها صيام الجسد ان واحد بيترك الطعام والشراب والشهوه لله سبحانه وتعالى وفي حاجه اسمها صيام العقل ان الانسان بيكسر بيكسر هواه ان هو واحد بيغير طريقة معاملته ان هو هواه بي بي بي في غير رمضان وفي غير الصيام بيعمل حاجات كتير هو بيحب حاجات كتير قوي بيعمل حاجات كتير اللي هو عايزها بيصحى الصبح زي ما هو عايز يشرب كوبايه القهوه بتاعته او يشرب سيجاره او ياكل وقت ما هو عايز ما بيجي في الصيام بيفاجئ ان هو عنده نوع تاني من انواع المعامله ان هو انا مش هفطر النهارده طب هنفطر امتى هنفطر المغرب طب انا المفروض بقى ان انا مزاجي يبقى وحش لا المفروض يبقى مزاجي حلو عادي جدا واتعامل عادي جدا وانزل الشغل عادي جدا ومفروض ان انا لما واحد يكلمني مش مفروض ان انا اتنرفز عليه ولا حاجه ولا اغضب عليه ولا حاجه ولا اقول له بقول لك ايه يا عم انا صايم ما تجيش ناحيتي النهارده لا لا خالص خالص انت هتمارس حياتك الطبيعيه خالص وه... وهتروح وهتيجي وهتنزل تجيب الحاجات البيت وهتشوف طلبات بيتك وهتشوف شغلك بيقول ايه ده مساله يعني عشان الانسان يحققها لا يفعل ذلك الا الا لاجل الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا على مساله ان الصيام يحقق التقوى او بيكلمنا ان ازاي الصيام بيحقق تقوى الله سبحانه وتعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي ان احنا ليه تركنا ذلك ده سؤال مهم يا جماعه لماذا تركنا الطعام والشراب والشهوه لماذا امتنعنا عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الشمس الى غروب الشمس لماذا فعلنا هذا هذا فعلناه امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى لاننا نريد ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى وكلمه التقرب الى الله محتاجه مننا نقف وقفة هل كل إنسان بيتقرب الله سبحانه وتعالى ربنا بيقبله إيه تعالوا نشوف قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إن يا جماعة الموضوع مش موضوع إن أنا أقرب بس قربان ان الموضوع محتاج مننا ان احنا نكون من تقو... نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى نحقق الاخلاص لله سبحانه وتعالى نحقق الايمان بالله سبحانه وتعالى نحقق الذل لله سبحانه وتعالى ان احنا بنتقي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى واحنا كنا بنتكلم على حديث من اصبح منكم اليوم صائما من اطعم من انفق منكم اليوم نفقه من تبع منكم اليوم جنازه من عاد منكم اليوم مريض كنا بنقول ان هذه ليست افضل العبادات من من ناحيه انها جنس العبادات دي مش افضل عبادات عند الله سبحانه وتعالى لكنها النبي عليه الصلاه قال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه هنا قصه واحد عنده تقوى عنده بيجتهد ان هو يحسن او ان هو يلحق نفسه من طاعه لطاعه يعني بيلحق نفسه بالطاعة ثم من طاعة إلى طاعة ثم من طاعة إلى واحد بيجري في الطاعات واحد بيتجمع بين الطاعات واحد الطاعة تخلص يخش في طاعة تانية والطاعة تخلص يخش في طاعة تانية مش واحد بيقول لك يا عم هو ربنا طالب مني صلاة وصلينا وخلاص بقى يلا كفاية كده هو إيه إحنا ممكن نعمل دين أكتر من كده إيه هذا ده الدين كده إحنا عملنا كل الدين لا لا لا ده واحد بيجتهد من طاعة إلى طاعة مفهوم التقوى مفهوم يعني جامع مفهوم جامع الصيام بيحقق هذا المفهوم بكل قوة الصيام لا عدل له يعني مفيش حاجة الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يحجان عن صاحبهما أو يشفعان لصاحبهما إن الشيطان إن معذرة إن, إن الصيام يجي يوم القيامة يقف بين يدي الله يقول يا رب هذا ترك هذا صام يا رب الصيام ده عمل ثواب الصيام ينجي العبد يوم القيامة ثواب القرآن ينجي العبد يوم القيامة يحجان عن صاحبهما ده ثواب عظيم ده ثواب عظيم ده من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة لها تأثير مباشر على الجسد لها تأثير مباشر على قوة الروح لها تأثير مباشر على حسن الخلق لها تأثير مباشر على قوة النفس لها تأثير مباشر على التزكية ان النفس بتتطهر من كثير من ال من ال من الشهوات كثير مما تشتهيه كثير من ال من الأشياء التي تحبها كثير من العادات تتطهر النفس من كل تزكو النفس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من زكاها شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن التقوى وبيقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا عارفين أول حديث ده إيه؟ أول حديث ده النبي عليه الصلاة يقول لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا لا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض النبي عليه الصلاه بيتكلم عن معاملات معاملات في التجاره هو ايه علاقه التقوى بالتجاره وكان النبي عليه الصلاه بيعلمنا بيقول لنا يا جماعه انتوا فاهمين ان التقوى مساله خشيه فقط مساله معاني قلبيه فقط لا مش مساله معاني قلبيه فقط ده لابد ان هي تنطلق لابد ان هي تنعكس على حياتك على معاملاتك على طريقتك في التفكير على صفاء النفس على صفاء المعاملات إيه إيه إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق شوفوا ال شوفوا ال شوفوا المعنى إلا من اتقى وبر وصدق كل ده انا بقول لكم ليه كل ده ليه بقول لكم التقوى ومفهومها الواسع و... وعلاقه التقوى بالتجاره وعلاقه التقوى بالمعاملات وعلاقه التقوى بال... لا... لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي يعني النبي عليه بيقول لك لما تيجي تمشي مع واحد دور على الاتقياء دور على الناس اللي بتتقي ربنا دور على الناس اللي بالنسبه لها تقوى الله هي عنوان حياتها وطريقه حياتها لما تيجي تتعامل في في التجاره خد بالك من التاجر التقي لما تيجي تتعامل مع الناس اتعامل بتقوى الله سبحانه وتعالى ما... تقوى الله معناه انك ما تحسدش الناس ما تنظرش في ما... لما في ايدي الناس لما تيجي تكون زعلان من حد خليك سهل سمح اصفح الصفح الجميل يعني اعطيه صفحة وجهك عارفين الصفحة الجميلة يقولوا الصفح ده انك انت تعطيه صفحة مبتسم في واحد يا جماعة لما يكون زعلان من واحد بيعمل ايه بي... بيصعد خده يبص له كده ويبص له كده ويقعد ايه يصغر له كده ويبص يمين ويبص شمال ليه تعمل ده هو بيعمل ده لان هو شايف كده ان هو يعني ايه بي... بينتقم منه او او شايف ان هو يعني ايه بيعامله معامله سيئه هنا النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى قال فاصفح الصفحه الجميل يعني يقول له قابل الناس بصفحه وجه جميله ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين ولا تصعر خدك للناس ما تصعرش خدك للناس هو لما تقابله قابله بابتسامه قابله بمعامله طيبه هو ما عملش فيك يعني ما حتى لو هو عمل فيك واذاك انت تستطيع انك انت تتغلب على ذلك كله بحسن الخلق فاكمل المؤمنين يوم القيامه ايمانا يعني اكثر واحد حقق الايمان يوم القيامة هذا الرجل الذي تم بحسن الخلق وده اللي خلى شيخ الإسلام وهو بيتكلم على مسألة التقوى بيقول هو اسم التقوى اسم يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا وترك كل ما نهى الله عنه تحريما أو تنزيها ف بكلمكم كل ده يا جماعه واقول لكم واقول لكم ان اكرم الناس الاتقى وان التجار لابد يكونوا اتقياء ومعنى الاتقياء ان هم في معاملتهم في البيع والشراء يكونوا صادقين ويكونوا يبينوا ان صدق وبين بورك لهم في بيعهما وان لو هو ما عملش كده يبقى هو تخلى عن تقوى الله سبحانه وتعالى عشان ما يجيش واحد يقول انا بتقي الله وبصلي وبطلع عمره وهو حرامي ما ينفعش واحد يقول والله انا بصلي وبتقي الله وبطلع عمره وبنفق وبعمل مائده رحمن وهي بتشتغل رقاصه يا جماعة أين تقوى الله سبحانه وتعالى في حياتنا أين تقوى الله سبحانه وتعالى في معاملتنا أين تقوى الله سبحانه وتعالى في أعمالنا أين تقوى الله سبحانه وتعالى في أخلاقنا ومعاملتنا بيننا وبين بعضنا البعض شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الطلاق والطلاق دي مسألة يعني يعني محتاجة مش دروس محتاجة يعني الناس محتاجة يعني يعني نعود إلى الوحي والوحي فيه بركة إن يا جماعة عند النزاعات علينا أن نعود لكلام الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فريقوهن بمعروف وأشيدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم في الطلاق بيقول ومن يتق الله ليه؟ لأن تقوى الله مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية فهنا إذا احنا فهمنا مفهوم التقوى بمفهومها الواسع وفهمنا ان ان ان ان التقوى ديت هتنجينا وان احب الناس الى الله الاتقياء وان كل ما الانسان بيحقق تقوى الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه وان الانسان وان مفهوم التقوى مش معناه فقط ان انا حاسس بنوع خشوع انما ده مفهوم متعلق باصل الدين ومفردات الدين ينبوع الخير كله في التقوى الاخلاص ان ان الانسان يخلص لله سبحانه وتعالى وان هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى ذلك يوعظ به او ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ده معناه من معاني الاخلاص طبعا معاني التقوى كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى و يعني داخله في كل حاجة في المعاملات يعني ربنا بيقول في القصاص مثلا ولكم في القصاص حياة يقول الباب لعلكم تتقون فهتستغرب هو هو فين هنا التقوى ان احنا لما نفذنا امر الله سبحانه وتعالى في ان احنا اخذنا على يد الظالم وان احنا آه، آه، آه، لم نترك الظلم يستشري وان احنا عاقبنا هذا الذي قتل فهنا حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو بيتكلم في معنى التقوى عن مسألة ان الانسان يتزكى قال ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فربنا سبحانه وتعالى ذكر التقوى كثيرا جدا جدا قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن في فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فمن نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للت- اقرب للتقوى شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الطلاق ان واحد طلق امراه من قبل ان يدخل بها يعني واحد كتب كتاب وبعد كده ما بناش ما لم يدخل وواحد فرق الله بين بين من كتب كتابه من عقد العقد ثم بنى دخل يعني وواحد عقد العقد ولم يدخل ف الراجل الراجل اللي دفع مهر دفع صداق هذه المرأة وبعدين هو لم يدخل بها هل يستوي مع مع الآخر الذي عقد و- ودخل بها قال لا جناح عليكم ان طلق- ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن ع- يعني في حاجه اسمها نفقة المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلق- طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني واحد ك- كتب كتابه ولكنه لم يدخل بهذه المرأة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان هي تعفو او هو يعفو قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يا جماعة في العلاقات ال ال ال الاجتماعية محتاجين نفتكر كلمة الفضل بالله عليكم بالله عليكم يعني مش هينفع يبقى راجل يتجوز واحده خمس سنين او عشر سنين وبعد كده وبعد كده لما يحصل مشكله ويقعدوا يتخانقوا على الكوبايات و- و- والعفش وكلام يعني يا جماعه اين الفضل بينكم؟ يعني اين الفضل في المعامله؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا سبحانه وتعالى امر بالتعامل بالفضل وقال ان ده فرع تقوى ان ده من من التقوى اللي بتكون بين الناس وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في الحج قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب فربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الحج ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الصيام ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في التجاره ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في القصاص ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الطلاق ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة جدا في الجهاد ولقد نساكم الله ببدن وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى التقوى من معاني الخطيرة إن التقوى يا جماعة لها آه، ده مفهوم كبير ده مفهوم مركزي ده ينبوع الخير في في في حياة الناس ده الإخلاص لله سبحانه وتعالى ده تحقيق الإيمان ل- بالله سبحانه وتعالى ده الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى ده حاجة ما حدش يعرفها دي حاجة مش متشافة اللي هو واحد بيعمل حاجة الناس بتقول هو بيعمل كده ليه هي المعاملة دي صدرت ليه هو الموقف ده هو ليه تنازل هذا التنازل هو ليه سكت هذا السكوت هو عمل ده كله تقوى لله سبحانه وتعالى هو عمل ده كله قرب إلى الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين هو لما اتقى الله سبحانه وتعالى قرب قربان وفي قلبه وجل قلبه وجل ان هو يقول ولا- كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون يعني هو بيعمل العمل وهو خايف انه لا يقبل بيعمل عمل وهو خايف ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرد هذا العمل عليه ليه لانه لانه كان مرائي لانه كان كذاب لانه كان يبتغي بهذا العمل وجه الناس لا وجه الله سبحانه وتعالى فهنا اللي بيرفع العمل تقوى الله سبحانه وتعالى واللي بيخلي الانسان يحافظ على تقوى الله ويكون عنده تقوى انه يعمل اعمال يعني ان يسمع كتير عن التقوى لا شك ان ده مهم لكن ده مش البدايه لان انت لن تزول قدم آه، آه، قدم عبد حتى يسال عن اربع منها عن علمه فيما عمل به فانك هتتسال انت اتعرفت على التقوى وعرفت التقوى عملت بيها ايه يا ترى حققتها ازاي هل حققتها في علاقتك بأولادك بعلاقتك بزوجتك هل حققتها في علاقتك بأصحابك هل حققتها في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى هل حققتها بعلاقتك بالمال من جبت المال ده منين وأنفقته فين هل حققتها في علاقتك ب... ب... بالقرآن هل حققتها في علاقتك بجيرانك هل حققتها في علاقتك بإخواتك هل حققتها بعلاقتك برحمك هل حققتها في علاقتك بوالدك والدتك فين تقواك طيب حتى في القضايا اللي بتعرض عليك شوف النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيتكلم عن الحلال والحرام وال... و... و... ومعيار الحلال والحرام و... و... والمعيار الشخصي بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات هنا التقوى بقى احنا قلنا التقوى واحد بيتقي الشوك وواحد بيتقي عذاب الله وواحد بيتقي ان هو يقع يورد نفسه انه هالك لكن هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن معنى اخر من معاني التقوى ايه هو معنى انك تتقي الشبهات يعني ايه تتقي الشبهات يعني تخاف منها يعني ت... يعني تلبس حاجه وقايه عارفين لما واحد بيلبس مثلا لما بيجي ب... الناس اللي بت... ب... في... في الجيش مثلا وبعدين يقول له ايه خد الدرع ده البسه فيلبس درع كده رصاص او مثلا الناس اللي في العمليات وبيتعرضوا لاشعاع كتير فبيلبسوا كده بدله واقيه تقي الصدور والجسم من الاشعاع من الاشعه السينيه ده اسمه واقي فهنا انك انت بتتقي فالنبي عليه الصلاه بيقول اتق فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ايه اللي يخليني يبقى عندي تقوى ايه اللي يخلي جذوه التقوى تبقى جوه قلبي ايه اللي يخلي التقوى تزيد عندي ان انا اعمل حاجه لله سبحانه وتعالى طيب ايه الحاجه اللي ممكن اعملها لله سبحانه وتعالى تقربني من ربنا العبادات كلها طيب اعظم العبادات الفرائض اعظم العبادات الفرائض واعظم الفرائض الاركان تخيلوا بقى كده ان انت في رمضان بيجتمع لك انك تعمل اربع اركان بيجتمع لك انك انت اشهد شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله وهذه هذه مفتاح الجنه ورقم اثنين اعظم الفرائض الصلاه انك انت بتصلي في رمضان وعايزين نعاهد نفسنا يا جماعه ان احنا ما نضيعش تكبيره الاحرام في رمضان ان احنا ما نضيعش البنات والستات والاخوات الفاضلات ما تضيعوش الصلوات في رمضان انت حافظي على الصلاه في رمضان ومن الان لابد ان احنا نبذل وقت ونبذل جهد ان احنا نغير نومنا ونغير تعاملاتنا ونغير افكارنا ونغير جدول اعمالنا عشان نحافظ على الصلاه في رمضان يبقى رمضان بالنسبه لنا نحافظ على الصلاه رقم اثنين العباده التي لا عدل لها العباده اللي بترفع الانسان بياخد حسنات حسنات ماحيه عارفين اتبع السيئه الحسنه انت بتاخد حسنات انت يوم صيام واحد يباعد بينك وبين النار سبعين خريفا ده يوم صيام تطوع ما بالك يوم صيام فرض يعني صيام رمضان صيام اليوم الواحد في رمضان أكبر وأعظم من صيام الدهر كله في غير رمضان لأن ده صيام الفريضة ده صيام ركن من أركان الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه ده أعظم الصيام صيام رمضان فتخيل بقى إن واحد ينال تقوى الله سبحانه وتعالى بأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام الذي لا عدل لها الذي لا مثيل له الذي لا مكافئة من الأعمال الصالحة كمثل هذا العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيتكلم عن عن المحافظه على مال اليتيم وبيقول ان هذه من تقوى الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون شوفوا شوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا مفهوم التقوى في معاملة اليتيم في معاملات الجيران في معاملات الاجتماعية في كل مناحي الحياة مفهوم التقوى مفهوم مهم جدا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى الصيام يا جماعة من أكبر الأعمال التي تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الأمم السابقة كتب عليها الصيام أيضا لكن الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة نوع صيام مختلف نوع صيام يرفع الناس يوم القيامة درجات مختلفة يعني من أبواب الجنة يعني تخيلوا كده أن في شهر رمضان هذا الشهر المبارك شهر رمضان فيه مزايا عظيمة منها ميزة أن هو نزل فيه القرآن وفي ميزة أن هو في صيام الفرد وفي ميزة أن هو ربنا بيفتح فيه أبواب الرحمات في ليلة القدر وفي ميزة أن الأعمال فيه مضاعفة وفي ميزة أنه بتفتح فيه أبواب الجنان وده مفهوم عظيم عشان ندخل الجنة محتاجين تقوى تقوى بمفهومها الواسع طيب ايه اكتر حاجة تدخلنا فيها ان احنا نحاول نعمل طاعات كتير طيب عندنا ابواب كبيرة من ابواب الطاعات عندنا صيام وعندنا زكاة زكاة الفطر ده زكاة فرد يبقى احنا عندنا اركان الاسلام اربعة من اركان الاسلام الخمسة ممكن نعملهم في رمضان من ابواب ال- ال- الجنة باب الصلاة فاحنا ممكن ندخل من باب الصلاة و... و... وده محتاج مننا مجهود ان احنا نركز مع الصلاه من ابواب الجنه باب الصيام من ابواب الجنه باب آه، ال... ال... آه، الانفاق ان احنا مون- ممكن ننفق في رمضان و... وطبعا اعظم النفقه الزكاه ومن ابواب ال... ال... ال- الجنه باب الوالدين باب الوالد من ابواب الجنه باب الجهاد فتخيلوا يا جماعه ان في باب للصائمين في باب للصائمين في رمضان في باب للناس اللي هتدخل آه، آه، آه، الجنة يقولوا آه، آه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم باب ريان ده باب يروي الله سبحانه وتعالى به أهل الصيام الذين صاموا عن الطعام والشراب والشهوة وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى طيب يبقى يا جماعة من الأهداف الأساسية في الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى من الأساليب التي نحقق بها تقوى الله الصيام يبقى الصيام هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أن هو سبب من أسباب التقوى وأنه هدف من أهداف التقوى تاني الصيام سبب من أسباب التقوى وهدف من أهداف التقوى طيب عشان كده كان الناس بتتكلم بيقولوا هل من صام رمضان مثلا ونوى ان يتوب واحد مثلا كان بيشرب مخدرات وقال والله انا هتوب عن المخدرات في رمضان واحده كانت مش محجبه وقررت انها تتوب عن ترك الحجاب في رمضان واحده كانت آه، مثلا حجابها آه، في نوع من انواع التسيب وكانت مثلا غافله فقررت انها تكون حذره وان هي آه، آه، تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى وان هي تحافظ على حجابها في رمضان آه، آه، واحده كانت مثلا بعيده عن الله سبحانه وتعالى في في رمضان في غير رمضان وقررت انها تتوب الى الله سبحانه وتعالى في رمضان واحد كان ما كانش بيصلي وقال انا ان شاء الله هصلي في رمضان واحافظ على الصي- الصلاه في رمضان واحد ما كانش مثلا آه، آه، بيحافظ على بر الوالدين وبعدين قرر ان هو يبر اهله في رمضان هذا اللي آه، آه، لو هو عمل ده وبدا يعمل ده واحده بدات آه، آه، آه، فعلا و- وفعلا طول شهر رمضان آه، ده ترك التدخين وده ترك المعصيه وده حافظ على الصلاه ودي حافظت على الحجاب وده حافظ على القران وب- وبدانا نعمل طاعات في رمضان ثم بعد ذلك و- وقعنا وقعنا آه، بعد رمضان هل احنا كده حققنا تقوى الله فهنا العلماء يقولوا يقولوا هل كانت هذه توبة ولا لم تكن توبة لان التوبة يقولوا التوبة نصوح والتوبة النصوح اللي بتقتضي ان الانسان ما يعودش للذنب مرة اخرى فيقولوا هنا على حسب ال... آه، كان آه، يعني كان الامام احمد له قول فيها ان مسألة الهم الاصرار آه، وهم الخواطر قال ان هو اذا اذا اصر على المعصيه وكان ينوي على ذلك فليس هذا توبه لكن اذا هو ضعف مره اخرى فهي تحسب له توبه لكنها تحسب توبه ايه توبه منقوصه او توبه ياخذ ذنب بعد ذلك لانه ايه لانه عاد الى ذنب مره اخرى فاحنا يا جماعه عايزين مش عايزين ندخل رمضان يبقى رمضان بالنسبه لنا منطقه عابره او آه، مرحله آه، انتقاليه بسيطه عايزين نعديها ونخلص ونمشي انما احنا عايزين رمضان نفتح له بيوتنا عايزين نفتح له قلوبنا عايزين نفتح له آه، حياتنا عايزين نفتح له دماغنا عايزين مش عايزين نتعامل مع القرآن في رمضان ونتعامل مع الصيام في رمضان ونتعامل مع العبادة في رمضان كأنها م- مس- مرحلة عابرة عايزينها تخلص وتمشي عشان نرجع على حياتنا زي ما كانت مش عايزين ان احنا بنعدي الايام وخلاص اه ايام وتعدي انما احنا عايزين ننظر لرمضان نظرة مختلفة عايزين هذه السنة واحنا بنصوم رمضان ان احنا نصوم بهدف تحقيق التقوى نصوم بهدف ان احنا نتغير نصوم بهدف ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى خطوة ن- ن- نصوم بحيث ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى والصيام ده يعمل حاجة جوه قلوبنا يخلي في حاجة جوه قلبي في معنى من معاني الدين دخل جوه قلبي انا تركت لله انا كنت ضعيف مش قادر اترك لله لكن الان انا لما تركت لله بدأت افكر وحسيت ان انا إيه، كنت غلطان ان انا ما تركتش لله قبل كده انا ما كنتش قبل كده بتعامل مع ربنا فلما اتعاملت معاه حبيت المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى و- و- وبقى عندي نوع من أنواع التعلق بالله سبحانه وتعالى نوع من, نوع من أنواع الخشوع لله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى ما كنتش عايز أسيب معاملة ربنا ما كنتش عايز أسيب إيه إيه إيه طاعة ربنا ما كنتش عايز أسيب ما في قلبي تجاه الله سبحانه وتعالى مش عايز أنزل أنا أنا شعرت بال- بالص- في الصيام إيه، ب- بمشاعر مختلفة إيه، قدرت ان انا اسيب قدرت ان انا اترك قدرت ان انا إيه، إيه، إيه، ابعد عن كتير من الاشياء الحرام اللي كانت بتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى و- وبعد رمضان انا مش عايز ارجع تاني انا عايز إيه، اشعر بلذة الايمان اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول ذاق حلاوة الايمان قال و من رضي بالله ربا وان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواها في اخر الحديث قال ايه قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في نار جهنم ولما تقعد تفكر كده في في في معنى ال- الكلام يكره ان يلقى في نار جهنم كلنا بنخاف من نار جهنم كل الرجاله والستات خايفين ان هم يتحطوا في نار جهنم لو قلنا لواحد انت هتتسجن لو قلنا لواحد انت هتتعذب لو قلنا لواحد انت اه، اه، هي- حد هيولع فيك اه، هيشعر بألم شديد مجرد مجرد ان هو يتخيل نفسه في مكان العذاب مجرد ان هو يتخيل ان ده يحصل له لو شاف اي نوع من انواع الايذاء لاي حد من الناس ويتخيل ان ده ممكن يحصل له فتخيلوا يا جماعه ان واحد بقى بيبص للمعصيه كده بقى بيبص للمعصيه كده بقى يبص لطريق المعصيه كده ان هو بينظر للمعصيه كانها هتدخله جهنم وبقى بيبص للطاعه ان دي النجاه بقى بيبص للصيام والقيام والذكر والدعاء والاستغفار وقيام الليل و- وللصائم دعوة لا ترد وللصائم عند فيه فطره دعوة لا تر- ترد وبقى بيبص للاستغفار بالأسحار بقى بي- بقى بي- بينظر لمجالس القرآن ولصحبة الصالحين بعد ما كان بيبص على الصالحين دولت لا لا لا دول إيجابيين لا لا لا دول ناس ضايعين لا لا لا لا، خاف أمشي مع الناس ديت بعد ما كان خايف يمشي مع مع فلان عشان ما يقولوش كلمة ممكن تأثر فيه بقى هو بيبحث عن طاعة الله بقى هو بيبحث عن انه يسمع آية او حديث بقى هو بيبحث عن ان هو يسمع اي حد بيفسر آية اي حد بيفسر بي- بي- بيشرح حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبحث عن ده بقى هو مزاجه في ده بقى هو هواه في ده بقى هو بيحب ده إيه، ده اتغير عايزين يا جماعة إيه، إيه، الصيام السنة دي يكون مختلف مش عايزين الصيام ندخل الصيام ونخرج من الصيام كما دخلنا انما عايزين ندخل الصيام ونخرج من الصيام إيه، إيه، بحياة إيه، اختلفت بطريقة إيه، تفكير اختلفت بعقلية مختلفة ب- بنفسية مختلفة عايزين نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى عايزين ننال ان احنا نتشرف ان احنا إيه، إيه، ناخذ هذا الشرف انما يتقبل الله من المتقين عايزين ناخذ هذا الشرف ان الله يحب التقي الغني عايزين نسمع كلام الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى إيه، إيه، خلق الناس إيه، إيه، و- و- إيه، و- و- وأمرهم وأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى عايزين ناخد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن احنا إيه، إيه، نتقي الله سبحانه وتعالى عايزين ننال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر عايزين ننال ثواب الله سبحانه وتعالى الذي عقده على إيه، أو إيه، إيه، وعد به آه، أهل أهل التقوى إيه، أهل التقوى وأهل المغفرة الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم أهل التقوى يعني أهل أن يت أن يتقى يعني الوحيد الذي إيه، إيه، ينبغي أن يتقى هو الله سبحانه وتعالى والوحيد الذي يرجى إيه، إيه، أن إيه، يغفر أو إيه، يرجو العبد أن يغفر له ذنوبه هو الله سبحانه وتعالى يعني نحن نرجو الله سبحانه وتعالى وحده أن يغفر لنا ذنوبنا و و ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى إن إن- الناس إيه، إيه، ربنا سبحانه وتعالى عتب على من يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى إيه، و- و- و- وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يخشى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزا- فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء إن احنا إيه، إيه، نخشى الله وحده لا شريك له ونتقي الله وحده لا شريك له ده ممكن يا جماعة نحققه في رمضان ده ممكن نحققه في صيام رمضان ده ممكن نحققه في قيام رمضان ده ممكن نحققه في تلاوة القرآن في رمضان ده ممكن نحققه بالدعاء في رمضان ده ممكن نحققه بالدعاء عند الفطر في رمضان ده ممكن نحققه بصحبة الصالحين في رمضان ده ممكن نحققه بمدرسة القرآن في رمضان ده ممكن نحققه باستجلاب رحمات الله سبحانه وتعالى في رمضان ده ممكن نحققه بالإنفاق في رمضان ده ممكن نحققه بصلة الأرحام في رمضان ده ممكن نحققه ببر الوالدين في رمضان ده ممكن نحققه بالاجتماع الطاعات وممارسة الطاعات وم- ومداومة على الطاعات والملاحقة من طاعة إلى طاعة في رمضان ده ممكن نحققه بسلامة الصدر في رمضان ده ممكن نحققه برد المظالم في رمضان ان ان احنا كل واحد ظلم واحد بكلمة او او بعمل ان احنا نرد المظالم في رمضان ان احنا نجتهد غاية الاجتهاد ان هذا الشهر شهر عظيم يعني اختمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ان احنا يا جماعة الغبن ده يقولوا ال- شيء يعني الغبن الضرر لما واحد يكون مغبون في حاجة هو الضرر ليه الضرر لانه كان ممكن يبيع حاجة ب- بفلوس كتير فباعها بفلوس قليلة فيقولوا ده الضرر كان ممكن يبيع مثلا التليفون بتاعه بمثلا بألف فباعه بمية فيقولوا ده ده اسمه ايه غبن في في هذا الايه هذه السلعة فالإنسان هيفاجئ يوم القيامة ان في واحد نال اعلى الدرجات نال اعلى الدرجات ل- بايه ب- بانه كان عنده وقت إيه زي رمضان وكان عنده صحة انه يقعد يطيع ربنا فيها ثم هو لم ينل اعلى الدرجات هتفاجأ ان انت إيه، ب- لو ضربنا مثل ان واحد مثلا إيه، كان بياخد نفس المرتب اللي انت بتاخده ولكنه كان بيعرف يدبره حلو وهو نفس المرتب ونفس المجهود اللي كان بيبذله لكن هو في الاخر خالص إيه، إيه، كان بيفكر كويس وكان بيعرف يخطط كويس لحياته فبالتالي قدر ان هو إيه، تفاجأ ان هو إيه، جاب من مرتبه ده شقة وجاب سيارة وجاب إيه، إيه، بيت و- وقدر ان هو يعمل مشروع يدر عليه ربح وبعدين تقول له ايه ده انت بقيت غني كده ازاي قال لك والله انا كنت المرتب اللي كنت باخده كنت بعمل بيه كذا وكذا وكذا وكذا وانت تفاجئ ان انت ايه ده انا كنت باخد نفس المرتب ده وضيعته كله وما عملتش بيه اي حاجة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اعطانا الاعمار كل واحد عنده عمر والعمر ده انت تقدر وانت تقدري انك تدخلي بيه اعلى درجة من درجات الجنة هو هو نفس العمر اللي كل الناس خدته كل الناس خدت نفس المساحة من مساحات إيه إيه الامتحان والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان على إيه إيه ما قدم لله سبحانه وتعالى وعلى قدر ما حقق من أمر الله سبحانه وتعالى إيه ربنا سبحانه وتعالى هيكلف يكلف كل إنسان على قدر استطاعته فأنت وأنت في مكانك ده وبإمكانياتك ده وإمكانياتك ب- ب- بكل إمكانياتك بكل إيه إيه إيه ما أعطيت بكل النعم التي أنت فيها هذه ال- الحياة التي إيه إيه أنت تعيشها الآن هذه ممكن تدخل بيها أعلى درجة من درجات الجنة أعلى درجة من درجات الجنة فلا نريد أن نغبن أن نغبن في شهر رمضان أن نغبن في صحتنا أن نغبن في فراغنا إيه إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اتنين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واحد دخل اعلى درجه من درجات والتاني إيه إيه إيه، واحد مات شهيد إيه، والتاني مات مات على فراشه والذي إيه، إيه، مات على فراشه دخل في درجه من اعلى الدرجات اعلى من الذي مات شهيد ومعلوم عند الجميع ان الشهاده او ذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله وليه لانها مظنه الشهاده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله خصال يغفر له عند اول قطره من دمه ويغاث من عذاب القبر ويامن الفزع الاكبر ويزوج بسنين وسبعين من حور العين ويشفع في سبعين من اهله ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ف... فطبعا يعني الشهاده دي اعلى حاجه في الدين فالصحابي تعجب ازاي واحد مات على فراشه وسبق الذي مات شهيد فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأنه عاش رمضان قال له لأن الراجل ده سجد في رمضان لله سبحانه وتعالى وصام رمضان لله سبحانه وتعالى وضع في رمضان سبحانه وتعالى فكانت ثوابه الذي أخذه في هذا رمضان الذي عاشه بعد صاحبه أعلى من ثواب شهيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا في رمضان العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يتقبلنا في رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله